قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلان يا أبا الفضل قال نعم هذا البراء ابن معرور سيد قومي وهذا كعب بن مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر فقال كعب فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال مقام في الذرى صعب المنال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة آه، ما زلنا في حديث توبة سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه آه، نقرأ حديث كده من البداية عشان إيه الناس اللي لسه أول مرة تحضر النهاردة تبقى برضه مجمعة معانا يعني وبإذن الله ترجعوا للدرس اللي فات والدرس اللي قبله حديث في البخاري وفي مسلم حديث آه، عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش العير اللي هي القافلة اللي عليها إيه الأموال آه، قافلة أبو سفيان كان عليها الأموال بتاعة المسلمين ماشي آه، قال حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها يعني آه، طبعا احنا شرحنا الكلام ده قبل كده فاللي ايه يعني احنا ماشيين بسرعة بس بنرجع للي فات يعني فسيدنا كعب قال وما أحب أن لي بها مشهد بدر يعني هو بالنسبة له بيعة العقبة أفضل من غزوة بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها قال كعب وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة يعني الراحلة اللي هي إيه جمل الجمل اللي بي- بتحط عليه بقى ايه ال- ال- المتاع بتاعك وبتسافر عليه مسافات طويله فهو كان عنده بدل الجمل ايه اتنين راحلتين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير كان جيش المسلمين كام؟ 30 ألف 30 ألف مقاتل فده عدد آه، ضخم يعني يعني غزوة آه، بدر كان آه، 300 300 وشوية ف30 ألف وغزوة تبوك كانت آخر غزوة طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام قلنا ايه قلنا ان قال قال كعب والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله يعني خرجوا الغزوة 30 ألف مقاتل فسيدنا كعب بيقول إن مفيش ديوان يعني مفيش إيه آه، دفتر كده بيتكتب فيه فلان وفلان وفلان وفلان فأي حد عايز يجيب إيه فقال رجل يريد أن يتغيب عايز يهرب من ال- من الغزوة دي إلا ظن أن ذلك سيخفى له محدش هيعرف إلا أن ينزل فيه إيه وحي من الله ينزل قرآن إن فلان وفلان دول ما ما جوش ماشي قال كعب وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أسعر أسعر يعني أميل كان وقت خروج سيدنا كعب للقتال في الغزوة دي كان وقت حصاد الثمار يعني تخيل واحد راجل فلاح وقعد يزرع الأرض بتاعته ويصرف عليها و- ويجيب معدات ويشتغل ولما جه الوقت بتاع الحصاد اللي هو أكتر وقت هو مستنيه عشان ياخد الفلوس قالوا له إيه أنت هتطلع في, في الجهاد تقاتل طيب هنروح مشوار صغير كده ونرجع لا ده أنت هتمشي 650 كيلو المسافة بين المدينة وتبوك طب ظروف الغزوة ايه حر شديد مفيش فلوس لدرجة ان الصحابة وهم في الطريق زي ما قلنا في ال- في الدرس اللي فات كانوا بيذبحوا البعير ويعصروا الكرش بتاع ال- ال- الجمل عشان يشربوا المية اللي فيه من كتر العطش قال وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أسعر يعني إيه؟ يعني أميل فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر لي ذلك احنا الكلام ده شرحناه في الدرس اللي فات والدرس اللي قبله ه- هقول سريعا قصة الغزوة وإيه اللي حصل عشان الناس اللي لسه أول مرة إيه آه، تحضر النهاردة طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك كانت آخر غزوة من الغزوات آخر غزوة يعني أول بد... أول غزوة اللي هي غزوة بدر وآخر غزوة غزوة تبوك اللي بيحكي القصة دي سيدنا كعب بن مالك سيدنا كعب كان من الصحابة المشهورين جدا ونزل فيه آيات في القرآن في سورة التوبة وسيدنا كعب كان في الجاهلية آه، بيقولوا عليه الكامل لما يبقى في الجاهلية في شخص اجتمع فيه ثلاث صفات يسمى الكامل الكامل ده اللي هو بيعمل ايه اللي هو يقرأ ويكتب ماشي شاعر وفارس لو الثلاث صفات دي موجودة في إنسان في الجاهلية ده اسمه إيه؟ الكامل فسيدنا كعب رضي الله عنه كان سيد في قومه كان ملك أصلا في قبل ما يسلم كان ملك كان أمير وكان كاتب بيقرأ ويكتب وكان شاعر كان شاعر النبي مع سيدنا إيه آه، حسان بن ثابت رضي الله عنهم وكان فارس وشجاع ماشي فغزوة من الغزوات سيدنا كعب تخلف عن الغزوة يعني ما خرجش النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن هم يطلعوا في غزوة تبوك طب غزوة تبوك دي كان ه- هنحارب مين؟ ها؟ لا مش اليهود الروم ماشي كان سبب الغزوة ان هرقل كان بيجيش جيوش علشان يهجم ويغزو المدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع جيش الجيش ده كان من 30 ألف مقاتل وهيخرجوا من المدينة لتبوك المسافة بين المدينة وتبوك ايه؟ حوالي 650 كيلو ماشي فالغزوة دي كانت في عز الحر حر شديد سيدنا كعب قال واستقبل النبي سفرا بعيدا وحرا شديد ومفازا يعني صحراء يهلك فيها الناس مفيش ميه زي ما ضربنا مثال قلنا لدرجه ان الصحابه كانوا بيعصروا الكرش بتاع الجمل عشان يشربوا الميه اللي فيه ماشي ودي الغزوه ربنا سبحانه وتعالى سماها ساعه العسره دي الغزوه اللي النبي عليه الصلاه والسلام آه، آه، آه، نادى بالصحابه للصدقه وقال من يجهز جيش العسره فله الجنه ماشي دي ال- دي الايه الاحداث بتاعت الغزوه يعني سيدنا كعب بيحكي قصه بيقول ان هو تخلف عن الغزوه دي فبيحكي وبيقول هو تخلف ليه فسيدنا كعب بيحكي قصه مين راوي الحديث عبد الله ابن كعب ابن مالك ماشي هو اللي بيروي الحديث عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك فعبد الرحمن بيروي عن عبد الله وعبد الله بيروي عن ايه عن كعب تمام آه، فده ملخص كده سريع للاحداث اللي فاتت طبعا احنا في الدرس اللي فات واللي قبله علقنا على ال- ال- الحديث بالتفصيل وقفنا عند المقطع اللي احنا هنتكلم فيه ده قال آه، قال وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أسعر يعني أميل قال فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا بدأ الجيش يتجهز خارجين عشان آه، من المدينة لتبوك غزوة سيدنا كعب بيقول إيه فطفقت أغدو لكي أتجهز فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا يروح كل يوم خلاص بقى هجيب ال- الدرع بتاعي والسيف وال- والزاد اللي أنا هاخده معايا وأنا رايح ويطلع ويرجع ما يجيبش أي حاجة يقول خلاص بكره هطلع يسوف يأجل بكره هطلع ويرجع بعدها ايه ما يجيبش حاجه اتكلمنا عن الازمه دي المره اللي فاتت قال كعب فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد لحد ما ايه بدأ الجيش فعلا يتحرك وتفارت الغزو الناس بعدت قال فهممت ان ارتحل فادركهم ويا ليتني فعلت يعني حتى اللحظه اللي هو حس ان هو طب اطلع احصلهم وخلاص يمكن الحق اي حاجه حتى لو هموت في الصحراء قال ويا ليتني فعلت اتكلمنا في الدرس اللي فات عن معنى استدرك افضل من ان انت ايه آه، تتمادى وتستسلم قال ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة عايز أتخيل إحساس سيدنا كعب بعد لما النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة خرجوا الغزوة وهو ماشي في المدينة مين اللي متبقي في المدينة؟ في ثلاث ثلاث أصناف باقيين في المدينة ال- أصحاب الأعذار الشيوخ والمرضى والنساء والأطفال ماشي والمنافقين المنافقين كانوا بيقولوا ايه قبل قبل ما المسلمين يخرجوا دول كانوا ب... اي حد بيتصدق بيتصدق بصدقه قليله يقولوا ايه ان الله غني عن صدقه هذا ماشي واحد يتطلع صدقه كبيره عشان يساعد في تجهيز الجيش يقول ده مرائي وشويه يقول لهم لا تنفروا في الحر هتخرج في الحر كده وت- وتسافر من بلد لبلد وتجاهد فالمنافقين دول تخلفوا ما كانش عندهم عذر هو منافق في ثلاث صحابة تخلفوا مع سيدنا يعني هو سيدنا كعب ومعاه اثنين مين الصحابة اللي تخلفوا عن الغزوة؟ سيدنا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع رضي الله عنهم أجمعين فسيدنا كعب يقول فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق يعني واحد م- عارف منافق كده إيه صريح كأنه واحد غرقان في النفاق ماشي أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء وهنا الدرس اللي فات وقفنا واقفة إن سيدنا كعب حزين إن هو في وسط الناس دي إن أحيانا الإنسان عشان يعرف حاله مع ربنا سبحانه وتعالى ويعرف مقامه محتاج تشوف انت مكانك فين يعني كان ابن القيم يقول إذا أردت أن تعلم عند الله مقامك فانظر فيما أقامك شوف انت مكانك فين شوف الناس اللي حواليك عاملة ازاي شوف البيئة اللي انت فيها عاملة ازاي سيدنا كعب حزين يعني بيقول أنا كعب اللي بيقول لم أتخلف عن نبي في غزوة من الغزوات وحضر كل المشاهد وحضر بيعة العقبة وكان شجاع وشاعر أنا أبقى في وسط المنافقين دول فهو حزين ليه؟ يعني عارف لما واحد يبقى في وسط مكان فيه معصية ويبقى متألم جدا ان هو في وسط المكان ده من جوه كده قلبه ايه؟ بيتقطع انا قاعد في وسط المكان ده لما الانسان يقعد في مكان فيه معصية وما يحسش بأي ألم هنا في مشكلة يعني في حزن ان انت حزين ان انت عصيت ربنا في حزن ان انت موجود في المكان اللي فيه معصيه فسيدنا كعب حزين بيقول لان ده يدل يدل ان سيدنا كعب ايه ان هو همته اعلى من كده بكتير ان هو مش مستوعب ان انا في وسط دول قال ف- يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء قال ولم يذكرني لم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك معنى كده ان سيدنا كعب كان ليه مكانه النبي عليه الصلاه والسلام افتكروا في وسط 30 الف مقاتل النبي عليه الصلاه والسلام سال عن مين عن كعب وكان ده تمهيد لنزول الوحي قال ما فعل كعب بن مالك قال رجل من بني آه، سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه قال له ده كعب ده راجل مش بتاع جهاد ده راجل بيلبس لبس شيك وعنده كده ايه عضلاته وبتاع ومجانس وبيقعد ايه يبص كده يطمن على ال- ال- الهندام بتاعه والشياكه بتاعته فقال معاذ بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خير قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين وعلى ذلك إذ رأى رجل ر- رجلا آه، مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة لا النبي صلى الله عليه وسلم شاف آه، أثر واحد كده جاي كده م- م- من بعيد من مسافة بعيدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فك- فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون إيه قصة أبو خيثمة؟ قلناها الدرس اللي فات صح؟ قال وهو الذي تصدق بصاع التمر يعني ده اللي تصدق بالصدقة القليلة لما المنافقين لمزوا الصدقة بتاعته قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي إيه، شدة الحزن إيه، هنا يا جماعة محتاجين نقف وقفة إيه، من أخطر الأشياء ان الانسان يفرح يفرح بالمعصيه اخطر حاجه ان انت تفرح بالذنب يعني في فرق بين واحد بيعمل معصيه وهو منكسر وهو ندمان وهو حزين فرق بين واحد بيفرح لما بيوصل المعصيه يعني في واحد بيفضل مصر على الذنب واول لما يوصل للذنب بيفرح فرحان ان هو تمكن من المعصيه دي احساس الفرح ده الفرح بالمعصيه ممكن يبقى اشد من الذنب ماشي مركزين معايا ولا ايه صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام قال تعالى قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا في واحد بيفرح بالمعصيه يعني في واحد آه، ممكن يكون آه، نفسه يكلم واحدة ويفضل يحاول و- و- ويجاهد في الموضوع و... و... ويزن عليها ويحاول يكلمها وهي يعني الموضوع مقفول ربنا عشان بيحبه بيمنعه من المعصية دي ربنا بيمنعه من المعصية دي فأول لما يوصل للذنب مع الإصرار بتاعه يفرح يحس إن هو عمل إيه؟ عمل فتوحات عمل إنجاز عمل فتح فكل ما ياخد خطوه زياده في المعصيه المفروض ان هو يزداد حزن المفروض ان هو يزعل المفروض ان هو يحس بالم مفيش الم ده بالعكس ده فرحان بالذنب فاخطر من المعصيه نفسها ان الانسان ايه يفرح بالمعصيه سيدنا كعب يقول آه، قال فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي يا جماعه المعصيه ليها شوق ليها شوق الانسان بيحزن لما يعصي ربنا سبحانه وتعالى يتالم لما الانسان يفرح بالمعصيه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فلما نسوا ما ذكروا به جات له رسائل مره واثنين وثلاثه ايات وهو مصر على المعصيه قال تعالى فتحنا عليهم ابواب كل شيء عايز الدنيا عايز معصيه تلاقي المعصيه بعد ما كانت صعبه وبيحاول عشان يوصل لها بقت سهلة بالنسبة له عادي بقت متاحة حتى إذا فرحوا بما أوتوا هي اللحظة دي إن هو يفرح بالذنب مش بس يفرح ده بيتباهى بالمعصية يعني ال- الأصل الإنسان لما بيعصي ربنا بيعمل إيه؟ بيستحي بيحس ب- بخجل ان هو مش مكسوف يظهر قدام الناس بيستتر الانسان لما بيفرح بالمعصيه بيبقى عنده سعاده ان هو ايه قال صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين شوف الحديث يقول لك إيه، الانسان ده يعصي الله في السر قال يبيت قد ستره ربه فيصبح فيقول فعلت كذا وكذا ده انا شفت انا يقعد ايه يحكي ده انا كنت مع فلانه وحصل كذا وعملت لها كذا وقلت لها كذا ومش عارف ويحكي يقعد يحكي ايه تفاصيل المعصيه قال وقد ستره ربه يعني انسان ربنا ستره هو اللي يصبح ويهتك ستر ربنا سبحانه وتعالى عليه فده فيه سوء ادب يعني ليه ليه كل امتي معافى يعني يعني يرجى ان الانسان ده ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه يوم القيامه الا المجاهرين ليه الم- ليه المجاهر فيه خطوره كده اول حاجه عشان بيخلي الذنب يبقى زي ما بتقولوا كده يخلي الذنب ايه هين في عيون الناس يخلي الناس تستهين بالمعصيه يعني ممكن واحد قاعد دلوقتي مع صحابه او واحده بتحكي بقى لصاحبتها قد ايه هي وصاحبها بيحبوا في بعض والكلام الجميل اللي بينهم وده جاب لي كذا وعمل لي مش عارف ايه التانية بقى يا عيني ايه ما بتكلمش ولاد فتحس كده ايه ايه ده طب انا تحس برغبه ان انا عايز ابقى زي دي عايز ابقى زيها ففكره الجار بالمعصيه بتكسر حاجز المعصيه عند الناس يعني لما شاب يقعد بقى هو ده اول واحد بقى صاحب في الشله ده البطل بقى فيقعد بقى يحكي اللي يجمع بقى ايه الشباب ويحكي لهم عن الامجاد والبطولات بتاعته وهم بقى قاعدين يبصوا له، ايه ده بجد انت قلت كذا وعملت ياه فقاعدين منبهرين قوي فكل واحد جواه كده ايه يا سلام لو ابقى زي فلان كده فلان ده قدوه انت قدوتي يا ابني في الموضوع ده عارف زي كده لما قال قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون ايوه قارون ده اتخسف بيه الارض لا لا ماليش دعوه انا عايز ابقى زي قارون انه لذو حظ عظيم ماشي فخطوره الانسان لما يجهر بالذنب ان هو بيخلي الذنب ايه شكله حلو كده قدام الناس آه، نفسي اعمل زي فلان تاني حاجه ان ده فيه سوء ادب الانسان يا جماعه اللي بيجهر بالمعصيه ده انسان جريء فعلا جريء يعني مش خايف يعني مش بس ان هو بي- بيعصي ربنا سبحانه وتعالى لا ده ده ده كأنه بيقول ايه انا عادي انا مش مش فارقه معايا ده انا عملت كذا فجرأة الانسان المفروض وهو بيعمل معصيه يبقى خايف إيه، كان ابن مسعود يقول ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل ك- عارف ال- المؤمن ممكن لو يعمل ذنب صغير كده يبقى خايف ايه جبل هيقع على دماغه انا عصيت ربنا بص بص حرام فيقول لك بس خلاص انا ضيعت وهتفتن يا عم خلاص نظره لا لا هو شايف معظم الذنب ليه هو فاهم يعني ايه ذنب فاهم يعني ايه اثر الذنب زي سيدنا كعب كده فهو معظم الذنب المنافق بقى ايه يرى ذنوبه كذباب مر على انفه يفعل به ايه ايش كده ايه يعني يعني شربت خمره عادي يعني خمره يعني أي خمره عادي فهتلاقي ال- إيه، علامة الإيمان في قلب الإنسان إيه، إيه، اليقظة في مسألة الذنوب دي إن هو يبقى معظم الذنب يحزن على الذنب لما تلاقي إنسان عشان كده إيه، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان اشكاليه في انكار القلب ايه انكار يقول لك انا مثلا ايه آه، واحد مثلا ع- عزمك على فرح الفرح ده فيه بقى ايه آه، فقرات بقى ومغنيين ورقصه واختلاط وعري ومش عارف الدنيا ايه فيقول لك انا هروح بس انا ايه انا منكر بقلبي انا قاعد ومنكر وحاسس ان ده ايه إيه المنكرات دي كلها بس قاعد ايه وما- ومش مركز مع الاغاني ومنكر بقلبي ما هو انكار القلب ده ايه هل يستقيم انكار القلب مع مع ان انت ت- القلب ان انت تبقى موجود في نفس المكان اللي فيه معصيه انت لازم اصلا تسيب المكان انت لازم تسيب المكان لما انت بتتعود ان انت تقعد في المكان اللي فيه المعصيه ايه اللي بيحصل في القلب بيألف المعصيه بيألف لما تعود ان انت ما تنكرش حتى بقلبك القلب ايه بيتعود ممكن بعد شويه ي- ي- يستلذ المعصيه يبقى قاعد كده في وسط اصحابه اصحابه قاعدين بيشتموا ويسبوا ويغتابوا ومش عارف ايه بتاع وهو قاعد ايه متضايق متاثر فعلا هو متضايق ونفسه ينكر المنكر بس ايه لو لو لو بدا كلام ايه اللي هيحصل هيتحفل عليه فهو بيسكت فبعد فتره ايه اللي بيحصل لما يفضل قاعد ومصر ان هو على الصحبه دي لا هو عارف يغير ولا عارف يسيبهم ايه اللي بيحصل في قلبه بتلاقي قلبه ايه يسمع الشتيمه كده فيضحك الله بتضحك طب انت من شويه كنت متضايق ان في شتيمه بتقال طب انت كنت م- م- معظم المعصيه دي بقيت بتضحك ليه دلوقتي ايه اللي حصل في القلب ال- ال- في حته كده اتغيرت اتغيرت فمعنى من الحديث مهم سيدنا كعب بيقول اول ما يوصل سلام فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي وكأن مشاعر الذنب رجعت له تاني يعني هو فضل المده دي كلها مده الغزوه على خلاف بقى ما اعرفش مده الغزوه كام يوم بالظبط المده دي كلها سيدنا كعب قاعد في المدينه رايح وراجع خلاص إيه، إيه، اتعود على ال- على الوضع ان هو بيخرج بيشوف المنافقين وخلاص لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم داخل خلاص على المدينه المشاعر بتاعته اول يوم اللي هي بتاعت ايه فهممت ان ارتحل فادركهم وايه ويا ليتني فعلت مشاعر الحزن دي حضرت تاني حضرت تاني قال فتفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي آه، إن شاء الله ه- هنقف على الإيه المقطع ده بإذن الله قال فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو بشيء أبدا فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما في عدة فوائد في المقطع ده قال فطفقت أتذكر الكذب إيه خد بالك من كلمة إيه أتذكر الكذب في واحد أصلا هو يعني هو مش محتاج يتذكر الكذب هو هو أصلا إيه هو السيناريوهات عنده موجودة هو هيتذكر الصدق هو اه يعني محتاج يتذكر الصدق فسيدنا كعب بي... لان ده مخالف لطبيعه سيدنا كعب و... وال... والكذب عند العرب ده حاجه اصلا كبيره يعني سيدنا ابو سفيان رضي الله عنه قبل اسلامه حديث مشهور في البخاري حديث هرقل لما هرقل جات له الرساله بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام جاب ابو سفيان قال مين اللي موجود من من العرب هنا فجاب ايه كان ابو سفيان موجود كان تاجر بيسافر ووقف وراه بقيت ايه الرجاله اللي معاه وقال لهم لو كذب بس ايه شاورولي ابو سفيان كان عايز يكذب بس مشكلته كانت ايه ان الناس اللي ورا اتعيروا ان هو ان ان يؤثر عليه كذب ان دي عند العرب ان ده بيكذب دي حاجه ايه كبيره قوي يا جماعه ال- ال- ال- الكذب ده لعل ان شاء الله يبقى لنا تفصيل في موضوع الصدق والكذب ده ليه ليه درس خاص لكن الانسان الكذاب ده ممكن يبقى لقبه عند ربنا فلان كذاب بس عايز اتخيل ان ان انسان يبقى اسمه عند ربنا فلان كذاب يا جماعه والله فعلا الموضوع ده يعني محتاج وقف ان احنا احيانا بنكذب واحنا مش واخدين بالنا بتكذب على الناس بتح... احنا بنسميها ايه آه بحور آه ضحكت عليه آه اتذكيت عليه بشتغله كذب قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إيه صديقا يعني يبقى لقبه في السماء إيه فلان إيه صديق يعني ممكن يبقى واحد في الدنيا مغمور مش معروف خالص محدش يعرفه لكن يبقى ليه ذكر في السماء فلان آه، قوام فلان صوام فلان صديق صادق قال صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار يعني كذب فجور نار محطات إنسان يكذب اللي هيكذب على ناس هيكذب على ربنا سبحانه وتعالى مش هيصدق مع ربنا سبحانه وتعالى كذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيه كذابا يبقى لقب والعياذ بالله فلان كذاب ده كذاب فسيدنا كعب يقول فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي بدأ يستشير كل ذي رأي أصحاب الرأي العقول في ال- في أهل سيدنا كعب يسألهم طب أعمل إيه لما النبي عليه الصلاة والسلام يرجع ويسألني هقول له إيه أكذب قال فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل آه، و- ودي آه، دي محتاجة وقفة آه، أحيانا الإنسان لما بيبقى ليه رصيد من العبادة ليه رصيد من العبادة مع ربنا سبحانه وتعالى أحيانا ربنا سبحانه وتعالى بيعصمه من فتنة بسبب إيه؟ بسبب الإحسان بتاعه يعني سيدنا كعب قال زاح عن الباطل أول لما النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة قال زاح عن الباطل خلاص زاح مش هكذب أجمع الصدق عشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك في بعض المواقف الفتن اللي فيها اختبارات محتاج ان انت يكون ليك رصيد ان انت آه، قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ان انت يبقى ليك رصيد من عباده ليك رصيد من قيام الليل من قراءه القران من حفظ القران من سماع الدروس ليك مواقف خير مع ربنا سبحانه وتعالى اكيد اكيد ال- اكيد المحسن حفظ ربنا سبحانه وتعالى للإنسان المطيع المحسن غير حفظ ربنا سبحانه وتعالى للإنسان المقصر لكن الله سبحانه وتعالى لطيف يلطف حتى بالعاصي لكن ال- المعية والتأييد والحفظ الإنسان إن الله إيه مع المحسنين ماشي المعية دي معية خاصة فالإنسان لما يحسن ويجتهد في الطاعة ويجتهد في العبادة والدعاء في الرخاء ربنا سبحانه وتعالى هيعرفه إيه في الشدة في الشدة لكن آه، على كل حال الإنسان ربنا سبحانه وتعالى بي- بيلطف به في مواقف كتير يعني ليس شرطا الإنسان ربنا يحفظه من معصية إن يكون الإنسان ده أصلا إيه يستحق ده ممكن يكون فضل من ربنا سبحانه وتعالى ماشي قال فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه إيه، القرار ده يا جماعة قرار يعني قرار ان انت إيه، تبقى صادق التوبة قرار ان انت قررت ان انت هتعمل الطاعة دي انا قررت ان انا هصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام قررت ان انا هسيب المعصية دي قرار قال فاجمعت صدقه خلاص فانت في في حياتك قرارات متأجلة قرارات محتاجة تتاخد انت محتاج تاخد القرار يعني انت محتاج تقف وقفة وتقول انا ال- الذنب الفلاني ده انا لازم اسيبه الذنب ده هو اللي موقفني في طريق هو اللي واقف عقبة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى فانا لازم اخد قرار ان انا اسيبه ال- الالتزام وان انت تاخد الدين بجدية ده ايه قرار في ناس مش عايزه تاخد القرار في ناس بتأجل القرار ده في ناس خايفه تاخد القرار هو خايف ياخد القرار ليه يقول لك انا عارف ان القرار ده وراه ايه ليه نتائج ليه تبعات يعني كان ابو جهل بيقول ايه لو كانت كلمه يعني لو كانت التوحيد دي كلمه هقول كده ايه لا اله الا الله. لا هو فاهم ان هي مش كلمه ان الكلمه دي ليها ايه اه في حاجات بعدها هتحصل في توابع ماشي فاحيانا الانسان مننا بيبقى خايف ياخد خطوه وياخد قرار لان هو عارف ايه ان القرار ده ليه ايه اه ده انا هسيب في حاجات انا بحبها هسيبها فانا مش عايز اسيبها يعني ممكن يبقى في معصيه او حاجه في الدنيا بيحبها قوي ماشي وهو عارف ان انا لو خدت قرار التزام معنى كده ان انا هعمل ايه ان انا هسيب دي بس انا مش عايز اسيب فما ياخدش القرار فيفضل يأجل القرار سيدنا كعب هنا مش هيغلط نفس الغلطة تاني يعني هو فضل يأجل قرار الخروج ماشي هنا قال فأجمعت الصدق هقول الصدق طب هو ما يعرفش ان بعد الصدق ده هيحصل مشاكل لا هو عارف بدليل ان هو قال, قال ايه قال بعدها ان سيدنا كعب تحمل اصلا 50 يوم يع- يعلم ان هو ايه ده نتيجه ال- الفعل بتاعه فهو قرر ان هو يواجه المعصيه بتاعته ده قرار مش سهل يعني قرار محتاج ان انت تقف مع نفسك واقفه انا عندي مشكله في كذا فانا لازم اواجه لازم اخد قرار ان انا هعالج الغلط ده فكره الهروب وان انا آه، اعتذر وأقول واكذب و- واحور ده في الاخر مش هيحل